ان الروح القدس الاله الواحد امين عشان نتكلم عن المحبه لازم نبتدي بربنا لانه ربنا هو مصدر الحب والمحبه اللي في الدنيا اغلبها مغشوش انما لما نقعد مع ربنا كتير نفهم يعني ايه حب ويطلع الحب مش كلام ولا مشاعر انما يطلع كده حاجه كبيره قوي لا يعبر عنه احنا اخترنا فصل من أرمية 31 وخدنا سبع نقط في الحب هنكملهم دلوقتي عشان يكملوا 14 نقطة إنما النص اللي قاله أرمية ده كل نبي يقول في ذلك الزمان أو بعد تلك الأيام يبقى ابتدى يتكلم عن العهد الجديد وبعدين يقول يقول الرب أكون إلها لكل عشائر إسرائيل يكونون لي شعبا أول بند خدناه في الحب الإلهي كلمة المسؤولية إن اللي يحب يبقى مسؤول اللي يحب يشيل مسؤولية اللي بيحب وإلا يبقى ما بيعرفش يحب وربنا لأنه بيحبنا مسؤول عننا والمسؤولية دي تتسم على الأقل بنقطتين نقطة البروتكشن الحماية ونقطة الإصلاح بدل بحب اللي قصادي أنا مسؤول أحميه ومسؤول أساعده يتصلح إنما لو مش بحبه سهل قوي أشاور على غلطه وسهل قوي أتبرى من مشاكله أو أتهرب من مشاكله تاني نقطة خدناها نقطة الحوار إن الحوار تعبير حب وربنا لأنه بيحبنا فاتح حوار معانا من ساعة ما اتخلقنا ومستمر الحوار لآخر الظهور يعني هنكمل في السماء حوار نسيت أقول لكم إن السماء عبارة عن حوار مستمر بما أن السماء حب يبقى الحوار شغال بيننا وبين ربنا وبيننا وبين بعض المحبة لا تنتهي لا تسقط أبدا إذا الحوار هيفضل مستمر بيبتدي هنا بالصلاة واللي يصلي كتير كأنه حط رجله في السماء لأن هي السماء عبارة عن حكاوي مع ربنا بدون منغصات بقى. الحوار الإلهي ده بقى الحب الإلهي بيخليه يتحاور معانا ربنا والحوار ده بيعبر عن حب لأنه لما بيركز معانا ربنا وبيتكلم معانا وبيسمعنا ده معناه أنه بيحبنا وبيعبر عن الكيرنج الاهتمام لأن الحوار لما بتحاور حد معناه أنك مشغول ب... باللي هو فيه مشغول بهمه ومشغوليته ثالث عنصر في الحب يميز ربنا ويميز أي حب مسيحي حقيقي العطاء بين في كلمة يعني وجد نعمة الشعب وسرت لأريح العطاء صفة أساسية للحب مفيش حب حقيقي من غير عطاء اللي قاعد يحب شوية مشاعر ده يبقى لسه معرفش يعني حب عشان تحب يعني لازم تدي تدي عقلك وتدي قلبك وتدي جسدك وتدي صحتك وتدي فلوسك وتدي عمرك إنما بدون عطاء يبقى أنت لسه معرفتش يعني حب وربنا لأنه بيحبنا يعطي كل شيء ادانا روحه وادانا جسد وادانا دمه وادانا وعوده وادانا ابديته العطاء يتسم من ناحية ربنا انه بلا مقابل ان ربنا لانه بيحبنا ما بيستناش ندفع حق اللي بيديه ابدا لانه مش ممكن هندفع فلما بيحبنا بيحبنا في البرية زي ما قال كده وجد نعمة في البرية يعني واحنا كده قحط وقفر ومفيش حاجة نقدر نردها لربنا برضه هو مغرقنا حب في نفس الوقت العطاء الإلهي يتسم بسخاء يعني ما بيحسبش هو بيدي قد إيه فالإنسان اللي بيحب ما بيعدش هو ادى قد إيه ما بيفتكرش هو تعب قد إيه وضحى قد إيه وانس إن الواحد بيعد ويقول ده أنا استحملت ده أنا اديت يبقى لسه الحب ده ناقص حاجة مش حب مسيحي أو مش حب إلهي زي ما ربنا حبب العنصر الرابع في الحب الإلهي هو المبادرة قلنا المسؤولية الحوار ها اسكت احفظه العطاء عنصر المبادرة الحب الحقيقي يبادر يبتدي ما يستناش ما ياخدش نمرة اتنين هو اللي ياخد نمرة واحد يعني يقدم وما يستناش اللي يرد عليه إنما أغلب العلاقات الإنسانية الطبيعية اللي هي مش روحية بيستنى كل واحد التاني يبادر ربنا ما بيعملش كده ربنا بيبادر ويقدم ويقدم ويفضل يقدم على أمل الواحد يرد على هذا الحب واقف على الباب وأقرع مبادرة من ربنا المبادرة دي تتسم أنها بدون طلب يعني من غير حتى مطلب ربنا يجي بيجي وتتسم بحماس أنها مش بتتعطل لمجرد أن أنا بارد ومش برد على ربنا بيفضل ربنا متحمس وغيور كلمة إله غيور دي يعني ما بيبردش يفضل يحب ويدي ويبادر حتى لو رد الفعل جاف وبارد عنصر آخر في الحب الإلهي أو لغة الحب الإلهي التقارب تراءى لي الرب من بعيد كانت نبوة جميلة عن التجسد قالها أرمية شاف المسيح جاي من بعيد وبيقول كلمة حلوة قوي محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحم فهنا التقارب ربنا بيقرب الحب دايما فيه تقارب لو بتحب واحد لازم تقرب منه بكل جوانب بكل معنى الكلمة دي تقرب من مشكلته تقرب من قلبه تقرب من احتياجاته تقرب من حاله والتقارب ده بيبقى فيه نوع من الوضوح يعني انت عشان تقرب لازم تبقى انت واضح واللي قصادك واضح ما بتتقربش وانت متجمل وانت مخبي وفي نوع من الخصوصية في التقارب ده انك بتحسسه انك انت ملكه عشان هو كمان يبقى ملكك بند رابع بند ايه بقى سادس في الحب الالهي كلمة العهد والعهد هنا العهد الجديد مرتبط دايما بكلمة أبدية محبة أبدية العهد مع أي حب حقيقي أو حب إلهي لازم يتحول إلى عهد والعهد غير العقد قلنا الصبح ان العقد ده مشروط يعني انت تعمل انا اعمل ما عملتش مش هعمل اما العهد انا بتعهد الاخر من غير شروط عمل او ما عملش مسؤوليتي الابوة عهد مش عقد هتفضل اب حتى لو ابنك ما قدرش ابوتك فالابوة الامومة عهد الزواج كده المسيح المفروض انه عهد لان الحب الالهي عهد فالحب الحقيقي اللي متاخد من ربنا بيبقى دايما في لغة العهد ولغة العهد تتسم بدون شروط وباستمرارية آخر كلمة قلناها الصبح أن قضية الحب دايما بناء المحبوب واضحة أوي في التعبير اللي قاله أرمية أو ربنا بيقول الشعب على فم أرمية سأبنيكي بعد فتبنين يا عذراء إسرائيل فلما أنا أحب حد انا ببقى مشغول جدا انه يكبر انه انه يتبني انا مش بفكر في نفسي انا بفكر هو يبقى كبير وابقى فرحان قوي انه بيكبر مفيش ادنى نوع من الغيره بالعكس سعادتي ان هو يلاقي نفسه انه يكبر وانه يتبني فهنا تلاحظوا ان بناء المحبوب عنصر اساسي في الحب الحقيقي والحب الالهي وده في الانشغال يعني واحد مشغول بيبني الآخر زي ما أنت مشغول بتكبر ولادك وفيها الإصرار يعني لو اللي قدامك مفركش مهرجل مخرب ملخبط ما بتيأسش لو أنت بتحبه الحب ما يعرفش اليأس أبدا اللي بيحب واحد ما بيأسش منه أبدا لاحظوا دي ربنا واضحة فيه قوي إحنا بنيأس من نفسنا كتير بس تلاقي ربنا ما بيأسش مننا يعني انت نفسك يجي لك وقت تقول لا هصلي ولا هروح الكنيسة انا ضايع ضايع باظت بعدين تقعد على كده اسبوع وبعدين تلاقي انك مش عارف تعيش كده تروح الكنيسة تلاقي ربنا مستنيك طب انت يا رب ما يئستش ده انا قرفت ويئست انما ربنا ما بيتغيرش من ما تيجي اهلا انت كنت فين طب ده انا ده غلطان في حقك ده انت اللي ما يعني خسران يا رب لا ربنا ما بيعرفش الياس لأنه بناءك هو قضيته أو خلاص الإنسان والإنسانية هي شغل الشاغل ندخل بقى في إيه لغة الحب الإلهي نمرة 8 يقول فتبنينا يا عذراء إسرائيل ليه استخدم كلمة عذراء إسرائيل وليه في العهد القديم كتير قوي توصف النفس بالعذراء وتلاقوا فيه كده لغة غير المسيحيين ما بيفهموهاش زي سفر النشيد مثلا كله غزل وبتاع يقول لك ايه الكلام ده كلام روحي ده لان هما ما عندهمش فكرة الحب قوي الناس اللي بره المسيح قضية الحب قضية مش واضحة الحب الطبيعي بين الناس علاقات ومصالح وفيزيكال و... انما قضية الإنجيل هو الحب النقي الإلهي اللي فيه عطاء بلا حدود وهنا تيجي فكرة العذراء انه الانسان النفس توصف بالعذراء زي مثل العذارى الحكيمات طب احنا بنقوله واحنا رجاله ويتمنى الواحد فينا يبقى عذراء حكيمة عذراء ازاي ابونا انت راجل لا ما هو من ناحية النفس النفس هي دي العذراء فوصف العذراء يعني ربنا معجب بالشخص فهنا بند الإعجاب لما بتحب واحد بتعجب بيه حتى في ضعفه لما تكون بتحب واحد بتعجب بيه انتوا بتشوفوا أولادكم أجمل ما يمكن في الوقت اللي الناس مش شايفة اللي انتوا شايفينه ممكن واحد يبص على واحد كده ملخبط واسود وحاله حال ويشوفه جميل جدا وفي نفس الوقت واحد تاني شايفه ايه ده جميل ايه ده مفيش جمال خالص هنا ايه الفرق يعني هو فرق حب عشان كده عروس النشيد تقول انا سوداء وجميلة جميلة منين وانت سوداء لا هي جميلة في عينيه لأن الحب الإلهي فيه الإعجاب وعشان كده لما بنحب بعض طبيعي نشجع بعض لأنه لأنك بتعجب باللي قصادك إعجاب نقي طبعا هنا الإعجاب لازم يكون في صدق لأنك لو مدحت اللي قصادك بصفة مش فيه خالص يبان إنها إيه رياء كده ملهاش طعم يعني مش كده اما تقول له واحد قصير يا ده انت طويل قوي آه تغيظه مش بترجحه يعني مش كده لكن لما بتعجب بتعجب بصفة حقيقية موجودة يمكن صغيرة يمكن قليلة بس لأنك أنت بتحبه شايفها كبيرة وهو ده اللي, ده اللي بيكبر الإنسان على فكرة ده اللي بيبني الإنسان التشجيع الإعجاب ده نقصد بيه أكتر التشجيع إنك لما بتحب شخص بتفضل تشجعه كنت بقول للشباب حاجة دخلت دماغي شوية الفترة اللي فاتت لما بنشوف طفل بيحبي وبعدين هيمشي تلاحظوا ايه لما يبتدي يمشي لازم يقع طبيعي اول ما يقع تلاقي الناس كلها عملت ايه سقفت وهيصت وهي برافو ايه هو عشان وقع ما لو واحد بقى ياخدها بالمنطق يعني كان ماشي ما سقفوش لما وقع سقفوا هم بيعملوا كده ليه هم حكمة عشان يقولوا له حاول تاني عشان ما يحسسوش بأدنى خسارة أو ضعف لأن الإعجاب والتشجيع هو اللي يخليه يحاول تاني فأنا كنت بقولها للشباب بالذات الشباب اللي بيعاني من الشهوات لما يقع كتير بيتغاظ من نفسه جدا وساعات يبيع القضية يقول طب مش هحاول تاني خسران خسران إنما تصور قلت له ربنا ده عامل زي ماما اللي لما تتفرج على الطفل اللي بيحبي وأول ما يمشي ويجي يقع تسقف له إنما ما بتشيلوش عارفين لو شالته عمره ما هيمشي فاهمين المعنى يعني بتسقف له وتشجعه له وتهيص له عشان تحسسه أنا مش زعلان إنك وقعت خالص طبيعي إنك تقع طبيعي قوم تاني حاول تاني بكرة تمشي وبكرة تجري الفكرة دي مهمة فكرة التشجيع والإعجاب الحب الإلهي بيبص لنا ربنا بيبص لنا بإعجاب تصوروا يعني المناظر دي لا مؤاخذة يعني ربنا بيبص لنا بإعجاب ليه ولاده فبيبص لنا بإعجاب تعمل حاجة صغيرة قوي تلاقيها كبيرة قوي في نظر ربنا عشان ايه يعني ما عنده ملائكة وعنده حاجات حلوة لكن عشان ولاده في حتة إعجاب وفي تشجيع آه مرة بطرس جه قال للمسيح ايه لما كان بيتكلم عن السماء قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك دايما تيجي في بالي بصراحة احنا لو كنا ورا المسيح مكان المسيح كان الواحد قال لبطرس انت هتحسب عليا المركب اللي سبته حتة مركب تعبان شبرين على شبكة مقطعة ايه تركنا كل شيء وتبعناك يعني لو انت عملت شغلانة يعني ايه اللي سبته عشان ت... اما ربنا يسوع له المجد مش يقول له كده يقول له بص يا بطرس ما حدش ساب حاجة إلا وأخذ ماء الضعف في هذا الزمان بيوتا وحقولا وأمهات وأولاد وفي الظهر الآتي حياة أبدية أنت بتشجعه على شوية الحاجات اللي سابها ده هو يعني ما عملش حاجة تذكر يعني لما يبقى ملك يسيب ملكه نبقى نتكلم لكن ربنا مشجع جدا ما كسفوش أبدا لما بيقول له احنا سيبنا كل حاجة قال له أنا واخد بالي طبعا الإعجاب لابد أن يتسم بالصدق وبالتعبير يعني إيه ساعات الواحد فينا يعجب بولاده أو الناس طب ما تعبر ما تنطق الناس محتاجة تسمع كلمة الإعجاب دي محتاجة يعني قريت مرة قصة عجبتني قوي واحدة ست جوزها كان كل يوم يجيب أصحابه ياكلوا عشرين سنة وتطبخ لهم يا عيني وتتعب بعد عشرين سنة مرة داخلين ياكلوا حطت لهم برسيم فالراجل بص لها كده قال لها ايه اللي بتعمليه ده قالت له بقالي عشرين سنة بطبخ محدش علق قلت اكيد ما بتميزوش يعني عشرين سنة الراجل بياكل كويس اصحابه معزومين وبياكلوا كويس طب مرة يقول كلمة سلم ايدك كلا اكلك حلو انما مفيش خالص طبيعي في الاخر الواحد ما بيقدرش يكمل المشوار التعبير والصدق يعني الاعجاب قضية حب ربنا من حبه لينا بيعجب بأقل حاجة تصوروا لما ربنا يقول كأس ماء بارد من أجلي لا يضيع أجره كوباية مية ربنا يعجب اللي يعمل كوباية مية بدل ملوش فيها غرض يقدرها ربنا في تعبير وفي صدق ربنا يحب أنه يعبر عن التشجيع وإعجابه تاني قضية في الحب الإلهي أو تاسع واحدة بقى تاسع نقطة يقول لعذراء إسرائيل تتزينين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص اللاعبين هو عاوز إسرائيل كلها اللي هي شعبه اللي هي النفس الغالية عند ربنا تبقى فرحانة تبقى منطلقة تبقى مهيصة في رجالة لو مراته مبسوطة لازم ينكد عليها صدقوني كأنه طب ما هي يعني انت تتضايق انها تكون مبسوطة ليه في اب لما يشوف ولاده مهيصين ومزقططين كأنه ازاي يحصل كده يعني بينما اللي بيحب فعلا يجد سعادة في إسعاد الآخرين في انطلاقهم يعني لما اللي بتحبه ينطلق ينطلق بقى بالفرح ينطلق في انه يحقق نفسه ينطلق ان الناس كلها تحبه ينطلق في انجازات لو انت بتحبه هتبقى سعيد جدا انما الانانية هنا تبان تملك هنا يبان انه انا مش عاوزه هو ينطلق وانا قاعد مطرحي هو يبقى سعيد وانا اللي قاعد كده مطرحي طب ما ده, ده ده مش حب خالص ده ده قمة الأنانية والتسلط والتملك ربنا بقى عنده حتة الانطلاق دي يبقى فرحان قوي لما تبقى أنت ناجح في حياتك ومنطلق وعايش في سلام في بيتك وبتعمل خير آية جميلة يقولها بولس لتيموساوس يقول الله يعطينا كل شيء بغنى للتمتع في ناس فاكرة أن كلمة المتعة دي دايما كلمة خطية لا كلمة المتعة مش كلمة خطية ده ربنا خلقنا عشان نتمتع وفي السماء قدامنا ملايين من السنين من المتعة اللي ملهاش آخر ومفيش مانع تدوق المتعة على الأرض بس جوه ربنا تطلعش بره ربنا والمتعة هتلاقيها كلها في كلمة الحب أي متعة تانية هتلاقيها رخيصة أوي تاكل أكل حلوة ليلة العيد بطنك توجعك مش كده إنما تحب الناس وتعمل خير تلاقي المتعة ما بتروحش فعلا مبسوط طيب ما هو ده طعم السماء بس ده عينه لكن ربنا بيدينا كل حاجة للتمتع النقي البريء عشان في السماء بقى هتبقى متعة بلا حدود لكن ما فيهاش بقى الجسديات بتاعت الدنيا دي تتزينين بعد بدفوفك وتخرجين في رقص اللاعبين تاني راجع معاكم ربنا بيكلم إسرائيل في وقت كان أسوأ ما يمكن إسرائيل شعب مزبي أغلبه بيعبد أوثان مملكة منهارة الهيكل خربان وربنا مع ده كله اللغة كلها حب فيها مسؤولية فيها الحوار فيها العطاء فيها المبادرة فيها العهد فيها بناء المحبوب وفيها الانطلاق الانطلاق ده يتسم أيضا بفكرة الاحترام يعني بدل بتحب واحد احترم رغباته احترم طموحاته احترم شخصيته احترم يسموها في العربي الفصيح فرادته فرادته يعني ايه تميزه يعني يكونه فريد في نوعه إنما أحيانا الواحد يحب اللي قصاده يبقى عاوز ينسخه نسخة منه يبقى عاوز ينبسط باللي أنا بنبسط بيه طب هو بينبسط بحاجات تانية يبقى الواحد عاوز يخلي ابنه نسخة منه ليه يعني وانت كنت يعني تحب نفسك قوي ليه كده ما تخليه ما تحترم اختلافه ما تحترم شخصيته إذا كنت عاوزه ينطلق احترم اختلافه عنك احترم مزاجه احترم رأيه واختياراته مثلا مشكلة بنشوفها دلوقتي الأمهات لما يختاروا لبس لولادهم عند بقى بداية التين ايجرز بقى 12 13 تلاقي البنت عاوزة تختار مامتها تقول لها ايه اللبس اللي انت جايه اللي هتختاري ده ده ده منظر ده يقولوا علينا ايه طب ما اديها فرصة هي خلاص ليها مزاج تاني ليها مزاج تاني انما تفضل تلغي في شخصيتها وفي مزاجها عشان تحط اللي في مزاجها فالبنت تطلع عندها كبت لانها مش منطلقه لما بتجيب اللي هي عاوزاه مرة واثنين ممكن بعد كده ناخد وندي في المزاج ونطور المزاج لو هو يعني متطرف أو وأحيانا يكون العيب في الأم يعني الحرية بقى الانطلاق يتسم بأن أنا كل ما أحب أكتر كل ما أدي مساحة من الحرية أكبر ودي عجب في العلاقة مع ربنا لا يوجد إنسان ممكن يدي حرية لإنسان آخر زي ما ربنا بيدي حرية للإنسان ربنا بيدينا حرية ان احنا نتخطاه وان احنا نديله ظهرنا وان احنا نهينه ويفضل ساكت ده محدش فينا يحتمل انه يدي يبقى هو اللي بيدي الحرية تخيل انت عندك موظف تديله وبعدين يعمل معاك كده ابنك يعمل معاك كده محدش فينا يحتمل ده انما ربنا لانه بيحبنا جدا الحرية بالنسبة له ما يجيش جنبها أبدا آدم عاوز يأكل يأكل ولغاية النهاردة بعد اللي عمله المسيح ده كله بعد ما جالنا من السماء بعد ما مات عشاننا بعد ما دفع الثمن غالي قوي يقول لك برضه انت حر انت حر عاوز تمشي معايا انا بحضر لك السماء مش عاوز قلبي هيتوجع عليك مش هعرف مش هعرف اجبرك مش هقدر اجبرك هتفضل حر لاخر لحظه احنا بنعمل كده مع بعض هل بتدي حرية للي بتحبه إلى هذه الدرجة تقدر لغة الحب الإلهي تتسم بكلمة الشيرنج المشاركة تغرسين بعد كروما في جبال السامرة يغرس الغارسون ويبتكرون في, ال في, ال في الترجمة واضحة فيها كلمة يشترك الغارسون معك في الغرس ترجمة كده شوي يعني ايه وهي بتلاقي نفسها في إنجازات عروس إسرائيل دي عذراء إسرائيل هي النفس يعني فحابة أنها تغرس كروم وتك وتكبر مصالحها وتشوف إنجازاتها يقوم ربنا ي... ربنا ينشغل باللي شاغل عذراء إسرائيل فكرة المشاركة افرض جوزك غاوي كورة مثلا كل ماتش لازم تسمعيه ماتش تاني اقعدي جنبه مرة وسقفي وخلاص يعني أي مشاركة دي هتسعده دي هتسعده مراتك غاوية حاجة معينة شوبينج أنا عارف دخلت في حتة غلط غمض عينك واقفل ودانك وصلي كويس قوي وانزل وشارك إنما هيسعدها جدا إنك أنت نزلت تتمشى نص ساعة وطبعا لا تقول رأيك ولا تعمل أي حاجة لكن فكرة المشاركة دي بتسعد لما يكون ابنك صغير قاعد على الأرض يلعب عرايس ما تشاركه يلعب يعني أي حاجة لعبة الأطفال ولما يبقى كبير شوية وقاعد على الكمبيوتر ما تشاركه ولما يكبر أكتر وعنده أفكار شغلة ما تشاركه شاركه في كل المراحل ده تعبير حب ربنا بيعمل معانا كده تصوروا ان ربنا يشترك معانا في اشغالنا في دعوة جميلة قوي يقولها الكاهن في أشية اسمها أشية المسافرين نقصد بها أشية اللي بيشتغلوا يقول اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح يعني رايح شغلك ربنا يشاركك شغلك يركب معاك العربية ويدخل معاك الشغل ويوضب لك المكتب ويقعد هو مش زع... بدل بتعمل حاجة كويسة يشاركك وفي أي وقت تكلمه تلاقيه يعني موجود طب الرب مش خسارة تضييع وقتك ربنا ما عندوش مشكلة يشارك لأن الحب كده مشاركة طموحاتك المقدسة الطبيعية أنك تعيش حياة كويسة وأنك تربي ولادك حلو يشاركك ويحقق لك أحلامك طالما هي في, في اتجاه الملكوت مش هتعطلك عنه طب وماله لما تتمنى حاجة تعيش معاك الحلم الصغير ده فربنا بيشاركنا عشان بيحبنا لدرجة بقى بولس الرسول الفيلسوف استخدم الكلمة دي في عبرانيين اتنين وقال عارفين التجسد كان سببه ايه يقول إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك المسيح هو أيضا كذلك فيهما يعني المسيح شاركنا لحمنا ودمنا عشان يقول أنا بحبكم قوي جاي أشارككم عيشتكم هشارككم في كل حاجة هاكل معاكم وهنام في أرضكم وهشتغل زيكم وهنحضر أفراح وهنلعب مع العيال طب يا رب انت كبير قوي على الكلام ده يعني الملائكة دي تقول ايه طيب بس الحب كده هل انت بتحب الناس بتشاركهم تشاركهم حياتهم عارفين علمونا في خدمة إخوة الرب والعشوائيات في الأول لما كنا ننزل تدخل بيت الفقير يبقى عاوز يفتح لك حاجة ساقعة أو يجيب لك كوباية شاي طبعا احنا في الأول سذج فنستكتر نكلفهم يعني يجي في بالنا احنا جايين نكلفكم ده الربع جنيه بتفرق فعلا في بيوت الربع جنيه تفرق وبعدين اكتشفنا انها تقلب زعلة تقلب زعلة لو ما شربتش كأنك مستقل بيه أو ويفرح جدا لو كلت معاه لقمة ولا شربت معاه حاجة ليه؟ أصلك شاركته فالمشاركة دي دي رفعت نفسيته فما تفكرش خالص في التكاليف لا تفكرش في التكاليف ده هو الموضوع أخطر من كده الحتة المشاركة دي ده تعبير حب ما ملوش حدود هنا المشاركة ليها أبعاد كتير قوي منها أو من أهمها الأهداف الأهداف لما يكون ابنك له هدف معين له طموح معين شاركه طموحه عيش حلمه فكر معاه صلي معاه افرح معاه ازعل معاه لما الهدف ما يتحققش ده هيديله شعور بالأمان والحب عظيم أغلى من الهدف اللي بيجري وراه شاركه إنجازاته إنجازاته كل مرحلة افرح معاه مرة شاب قال لي أنا عمري ما لقيت أبويا في, في, في أي مرحلة فرحان بي جبت نمرة حلوة جبت نمرة وحشة هو مش دريان كنت برجع جاب نمرة حلوة مستني حد يهيص ما حدش بيهيص فبقيت أجيب نمر وحشة مش فارقة طبعا كمل في الوحش طبعا ليه لأنه كان بيفتقد ويفتقر إلى حتة المشاركة هو كان عاوز أقرب الناس تشاركه بعد كده لقى في ناس تانية بتشارك في حاجات تانية طلع هو يشارك بقى في الحاجات التانية بند آخر نمرة 11 في لغة الحب الإلهي الروحانية طبعا أنا أقصد البنود يا جماعة عشان تطبيقها علينا يعني إيه يقول لأنه يكون يوم ينادي فيه النواطير النواطير اللي هم النظار بتوع الأراضي والحراس بتوع الأراضي المسؤولين أو الرقباء على على البلاد دي في جبال إفرايم قوموا فنصعد إلى صهيون إلى الرب إلهنا ربنا وهو بيحبنا في حاجة ما بتغيبش عنه أبدا إنه عاوز يوصلنا السماء نصعد إلى صهيون هيعيش مشاكلنا وهمومنا وألمنا وطموحاتنا وإنجازاتنا وثغراتنا ووقعاتنا إنما ما بتغيبش لحظة عنه ان في الاول وفي الاخر نوصل السماء يحصل اللي يحصل في الدنيا بس ما انتهش عن الملكوت الحب المسيحي الحقيقي لما تحب حد بقلب ربنا لما حب ربنا يملأ قلبك فتحب الناس هتعمل كل اللي فات لكن هيفضل الملكوت واضح قصاد عينك هتفضل الروحانية هدف جواك بتحب ولادك تهتم بأكلهم وشربهم ومذاكرتهم وصحتهم وعلاقاتهم وأصحابهم بس أهم من ده كله علاقتهم بربنا مش هتغيب عنك قوموا فنصعد إلى صهيون اليومين دول هيعدوا هيعدوا بالطول بالعرض هيعدوا بس المهم اليومين اللي جايين فاللي بيحب بجد لا يمكن يغفل عن أبدية المحبوب لو بتحب شخص لا يمكن تشتغل لحساب اليومين دول بس تبقى حبك ناقص خالص ازاي يعني ازاي تقبل انك تروح السماء من غيره ازاي ممكن تعمل له كتير قوي في الدنيا وبعدين تسيبه في الدنيا وتدخل السماء لوحدك انت لازم انت تدخل السماء وتقابله هناك فشغلك الشاغل ان هو كمان يوصل السماء فبند اساسي في الحب المسيحي وضوح الهدف الروحي الروحانية الامتلاء بروح الله قداسة ربنا في حياة الشخص اللي بتحبه قد ايه ده مش ممكن يغيب عنك هنا تيجي بالتشجيع مش بتيجي بالقهر والجبر بقى والضغط لا غلطة مشهورة ان الاب والام يقعدوا يزقوا اولادهم زق على الصلاة وعلى الانجيل وعلى لا ما تجيش كده طب ما هو اول ما يطلع بره طوعك شوية مش هيصلي انما القدوة التشجيع بكل الطرق الإقناع أنه الكنيسة دي حاجة مهمة والصلاة دي حاجة حلوة الروحانية لما تكون أنت عايشها وفاهمها وبتقولها حلو توصل في نفس الوقت الملكوت الأسرة عينة للملكوت من دلوقتي الأسرة المسيحية السعيدة ودي حاجة مش عجبة يعني النهاردة الناس فاكرة أن دي حاجة مستحيل تحقيقها لا ده دي قضية طبيعية جدا مع أي واحد مسيحي هي بالظبط مقدمة للسماء الأسرة المسيحية الطبيعية فرحانة ببعض يحبوا بعض يشجعوا بعض على السماء يفكروا بعض بالخير والوصية الدنيا دافية مستحملين أي مشاكل خارجية لأن هم جوه مع بعض إيد واحدة عينيهم كلهم على السماء فطبعا فرحانين ومستنيين السماء فرحانين وهيكملوا أفراحهم في الملكوت نمرة 12 في لغة الحب الإلهي هكذا قال الرب رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب سمعوا سبحوا وقولوا خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل من لغات الحب أو يعني بند واضح في لغة ربنا وهو بيحبنا بند الفرح بالرغم ان احنا سبب مأساة الكتاب المقدس يعني اي حزن في الكتاب سببه خطيتنا انما الكتاب المقدس بيشر فرح من ناحية ربنا ربنا لغته مفرحة جدا وبيوصي بالفرح وجاي يفرحنا ومجيء المسيح التجسد اليومين دول احنا فرحانين قوي ليه لان المسيح جه جه عشان يفرحنا فالبهجة والفرح تعبير حب الشخص اللي يحب لازم يفرح المحبوب الشخص اللي بيحب حد يتبارى ويتفنن في إسعاد اللي بيحبه بكل الصور ربنا بيعمل كده بيسعدنا بالأكل والشرب والعلاقات وال... حتى الأمور الجسدية المقدسة بيسعدنا بيها عاوز يسعد ولاده أنت لما تحب حد هتبقى شغلك جدا أنك تسعده بتقول له الكلمة اللي تفرحه تعمل الحركة اللي تسعده فهنا لغة الحب الإلهي دايما فيها فرح دايما فيها بهجة تاني براجع معاكم أرمية ده النبي الباكي أكثر نبوة فيها دموع إنما أول ما يقول قال الرب تسمع كلام مفرح هي الدموع على حال الإنسان من غير ربنا على فقر الإنسان بعيد عن ربنا إنما اللي يشبع بحب ربنا يعيش سعيد احنا مشكلتنا يا جماعة الدواء سهل قوي عندنا وربنا جاهز يفرحنا بس احنا مش عايزين نقرب مكسلين نقرب خلاص غوينا الهم والغم يعني بقى مزاجنا مش معقول ننبسط يعني مش معقول فبقى الطبيعي ان الناس تبقى مغمومة ومهمومة مع ان الطبيعي في الانجيل انك تبقى فرحان بقى ده بتاع ربنا المفروض الطبيعي بتاعك تبقى مبسوط هتقول طب والخطية والذنب والهم وما المسيح مات ليه ما خلاص بقى لها حل هي شوية توبة ورجاء في المسيح خلاص هتقعد بقى طول العمر تتنكد على روحك أما ربنا جه ليه فهنا فكرة البهجة واضحة قوي في الحب الإلهي وطبعا احنا بنتعلم الحب من ربنا لما انت تكون بتحب اللي حواليك لازم تكون سبب إسعاد للي حواليك ده مقياس دقيق وواضح لو انت مش بتسعدهم يبقى انت مش بتحبهم وانت عارفين في الآخر ان الإسعاد ده مش فلوس ها؟ ومش أكل وشرب البهجة دي مرتبطة بحاجتين ربنا عشان يسعدنا بيسعدنا بطريقتين هو عارف ان ده سر السعادة بالنسبة للبشر التوبة هي سر السعادة سر الفرح والتسبيح هو السر التاني والاتنين مرتبطين ببعض هتقول التوبة طب ما التوبة حزن لا التوبة تبتدي بحزن انت زعلان لانك ضيعت الفرح فبتستعيده بسرعة بالتوبة الابن الضال من ساعة ما طلع من بيت أبوه ما شافش يوم عدل أول ما رجع حضن أبوه كان ميتا فعاش فابتدأوا يفرحون ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد فالفرح مرتبط جدا بالتوبة أي حد فينا مش مبسوط يبقى لازم يفهمها ما تستناش الناس تغير طريقتها معاك ما تستناش الظروف تسعدك تبقى بتضيع عمرك عاوز تسعد ارجع لحضن ربنا ترجع لحضن ربنا يعني تقول له سوري زي أي طفل بيرجع لحضن أبوه عرفت سكة التوبة هتدوق طعم الفرح هيكمل معاك بالتسبيح أما سرور أحد فليرتل فهنا تلاحظوا الكلام إيه هكذا قال الرب رنموا فرحا اهتفوا سمعوا سبحوا قولوا خلص يا رب شعبك اللي هي فكرة التوب يا رب مش عارف أخلص نفسي خلصني أنت حاضر 13 لغة الحب الإلهي فيها كلمة تاني جميلة بيستخدموها بقى اسمها الاحتواء الاحتواء يعني ايه طبعا ليها كلمات كتيرة بس انا هحاول اشرحها لكم بصوا الآية دي جميلة ازاي ومريحة ازاي ها انا ذا آتي بهم من أرض الشمال هم كانوا مسبيين في الشمال أيام نكد خالص وقتها السبي ده كان صعب وأجمعهم من أطراف الأرض عشان يجيب ناس زي كده في الزمن ده من العراق يرجعهم فلسطين وبتاع شغلانة كبيرة قوي إنما شوفوا ربنا يقول إيه بينهم الأعمى والأعرج الحبلة والماخط هجيبهم هجيبهم في واحدة حامل أو بتتمخط هتسافر من أرض الشمال عشان ترجع كنعان قال لا ما أنا هجيبهم هجيبهم يعني إيه يعني ربنا بيحتوي ضعفاتنا انت اعرج انت اعمى انت شايل شيلة مش عارف تمشي مش عارف ترجع مش عارف تصلح حياتك شغلته مش شغلتك فاللي بيحب واحد بيحبه في ضعفه مش بيحبه لما يبقى قوي بيحتمل ضعفه بيحتوي مشكلته بيشيله بهمه مش بيقبله لما يبقى كويس ده مش حب فهنا يقول ايه جمع عظيم يرجع الى هنا يبقى الاحتواء ده في كل الظروف لو انت بتحب الشخص اللي انت بتقول انا بحبه لازم تحبه في كل وقت وهو مريض بتحبه وهو ضعيف بتحبه وهو مغلوب ومهزوم بتحبه انما لو قلت انا احبه لو بقى كذا يبقى انت مش بتحبه حطيت شرط ما بقاش ينفع الحب تبني الضعفات لما تحب واحد تتبنى ضعفه يعني ايه يبقى ضعفه ضعفك تبقى مشكلته مشكلتك قضيته قضيتك المسيح عمل كده تبنى قضيتنا انا علي حكم موت حكم اعدام قال لي سيب لي القضية دي سيب لي القضية دي انت مش هتقدر عليها بس انا اللي جبت الروح يا رب انا السبب انا اختطفت لي قضية الموت قال لي ماشي ما انا عارف بس انت مش هتقدر تحلها انا قدها دي دي انت مش قدها فيتبنى ضعفنا مش قاعد ربنا يعيرني حد يعمل في روحه كده لا ربنا مش دي طريقته أخيرا بقى آخر نقطة في لغة الحب الإلهي يقول بالبكاء يأتون وبالتضرعات أقودهم عمن لسه بيقول رنموا سمعوا سبحوا اوعوا تفتكروا ان التسبيح يتعارض مع الدموع ده هم يجوا بالتوبة ويسبحوا سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بزارهم يعودون بالفرح حاملين حصادهم سكة السماء كده فيها دموع وفيها تسبيح وما بيسيبوش ايدين بعض التوبة والفرح متلازمين مش متخاصمين بالبكاء يأتون بالتضرعات أقودهم أسيرهم إلى أنهار ماء في طريق مستقيمة لا يعصرون فيها لأني صرت لإسرائيل أبا وفرام هو بكري هنا القيادة اللي بيحب حد بيسوقه بيسوقه هنا مش معناها يتملكه أو يتسلط عليه يعني بياخد بإيده وبيجره كده بالراحة حسب سرعته وقدرته عشان ياخد يمشي بيه في السكة الصح مشكلتنا ان احنا ساعات نقعد مطرحنا ونشاور للناس على السكة المسيح ما عملش كده لو كان عمل كده ما كانش حد وصل ربنا له المجد هو اللي عارف سكة السماء ففي العهد القديم من السماء قال لنا سكة السماء كذا محدش وصل يعني ادانا خريطة طريق السماء في العهد القديم خريطة في العهد القديم محدش عارف يوصل ال map مش موصلة ال navigator بتاعنا مش موصل فربنا يسوع قال لا خليكم مطرحكم خليكم مطرح جالنا وقال امسكوا في ديلي انا همشي وتمشي ورايا فايه بدل ما تقولوا يمين شمال وتتلخبطوا خليك ورايا عشان كده المسيح جه ليه عشان يقودهم الخرفان كده ما ينفعش تقول له خروف سكة الحظيرة يمين وشمال يمين وشمال ده أما أغزى خروف ما بيفهمش حاجة كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه إنما الخروف ما يعرفش غير حاجة واحدة بس عينيه على رجلين الراعي دي يعرف يعملها دي فكان لازم يجي الراعي الصالح يمشي قدامنا تقول له هتضايق يا ربي بيحصل لي مشاكل يقول لك اوريك انا هيحصل لي مشاكل اهو بص هيحصل لي مشاكل هتظلم يا رب ها هتظلم زيك اهو الشيطان هيجربني هيجربني انا الاول طيب اقول ايه للناس اللي بتضايقني بص انا هقول لك هتقول ايه فربنا عمل كل حاجة عشان يفضل يمشي واحنا نمشي وراه الحب الالهي حب الاله ايه لما يملى قلبك تحب الناس تسوقهم تاخد بايديهم مطرح ما واقفين واقفين في اخر الدنيا تنزل لهم اخر الدنيا وتاخد بايديهم في اي مرحله انما احنا قاعدين مطرحنا رجل على رجل وبنقول الصح والغلط طبعا ما حدش بيعمل حاجه انما انزل المعركه وخد بايد الناس وامشي عشان يمشي وراك خليك قدوه عشان تبقى قائد لازم تبقى قدوة فهنا القيادة تتسم بكلمتين هنا الاستقامة أظن أن كل علوم التربية ممكن تتلخص في كلمة القدوة لو ما عرفناش وما قرناش كتب وما درسناش وما عرفناش علوم وكنا ناس صالحين أتقياء ماشيين في سكة ربنا بنحب الناس ولادنا هيطلعوا زي الفل من غير ما ندرس ولا نعرف حاجة احنا دلوقتي بقى في كتب وبقى في علوم بس ولادنا مش راضيين يطلعوا كويس ده لأن احنا مش كويسين الاستقامة أقودهم في طريق مستقيمة فأنت ماشي صح ولادك مش صح اتغير انت ولادك اتغير القدوة هنا أساسية جدا ربنا يسوع له المجد جاءنا قدوة أحد أهم أسباب تجسد المسيح المسيح جه عشان نعيش زيه لأنه لو قعد في السماء يشرح لنا نعيش إزاي مش هنفهم إنما لما يجي يمشي على رجليه ويغلب غلبنا بقى سهلة مش ورا بقتش صعبة في أي موقف هتمثله هشوف هو عمل إيه هشوف قال إيه هعرف حلها إيه لأني قدامي شخص ماشي فلما يقول لي تعالى ورايا على فين يا رب يقول لك على السماء هاخدك لغاية ما تدخل السماء خلاص كده مش محتاج أسأل كتير نراجع تاني السبعة دول معلش يبقى في لغات الحب الإلهي في كام بند كده لازم نراجعهم أول بند الإعجاب والتشجيع قدم إعجابك وتشجيعك للي بتحبه تاني بند الانطلاق والحرية والاحترام قدم حرية واحترام للي بتحبه ربنا وهو بيحبنا بيشاركنا كل حاجة عشان تحب الناس شاركهم أهدافهم إنجازاتهم ربنا هو بيحبنا له هدف واضح قوي يوصلنا السماء قوموا نصعد إلى صهيون شجع ولادك وحبائك على الملكوت ربنا هو بيحبنا لغته دايما فريحي عاوزنا دايما مبسوطين انت كمان خليك سبب اسعاد لكل اللي حواليك لغة الحب الإلهي فيها الاحتواء مهما كنت ضعيف أو أعرج أو عاجز ربنا بيحتوي ضعفك بيتبنى المشكلة انت كمان حب الناس في ضعفاتهم تستناش لما يبقوا أقوياء أخيرا ربنا هو بيحبنا بيمشي قصادنا عشان نعرف نوصل السماء انت كمان بدل ما تقول للناس يمين وشمال اعمل انت الصح عشان بحبك وقيادتك يوصلوا السماء لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين